أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله إلا ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أصل كتابه الحمد لله على ما أصل كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فرفع الله سبحانه وتعالى من شأن من يتعلم عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم فهذا من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها رحماته على أهل هذا العمل أن يجد القوم يذكرون الله يتعلمون عن الله يتذكرون بعض آيات الله سبحانه وتعالى لازلنا مع قصص الأنبياء وقصة نبي الله يحيى وكنا يعني بنذكر أنفسنا كل مرة من هدف من مذاكرة قصة الأنبياء حتى يتثبت الفؤاد وحتى نتعرف على سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق وحتى نتعرف على صراع الحق والباطل هذا الصراع الذي هو دائم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة وحتى نعرف عبادة هؤلاء هؤلاء هم أتقى خلق الله وأعبد خلق الله سبحانه وتعالى إلى الله هؤلاء من نماذج البشرية التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ليكونوا نبراسا ليكونوا أسوة ليكونوا قدوة بعيدا عن لاعبي كرة القدم وعن الممثلين وعن الفنانين والفجر والفسقة هؤلاء هم القدوة حقيقة الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملة البشر حتى يتعلم الناس من بعدهم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه وكيف ينصر الله سبحانه وتعالى أولياءه قصة نبي الله يحيى سيدنا يحيى نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو في السلسلة الخاتمة من أنبياء بني إسرائيل هتكلمنا عن قصة بني إسرائيل من أول سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب ثم بني إسرائيل سيدنا يوسف وإخوته ثم أنبياء بني إسرائيل من بعد ذلك موسى عليه السلام وهارون سيدنا موسى جلبنا فيه فترات أو دروس كثيرة ثم سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام ثم نبي الله زكريا ثم اليوم نبي الله يحيى ولم يبقى في أنبياء بني إسرائيل مما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلا قليلا عيسى بن مريم ابن خالد يحيى يحيى طبعا رجل أصيل نسبه أبوه نبي زكريا عليه السلام أمه ابنة عمران تلك المرأة التي سمى الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه الكريم باسم أهلها آل عمران فيعني واحد من ناحية أبوه من ناحية أمه سليل الأكابر إنه ابن الأكابر يحيى ابن زكريا وابن المرأة ابنة عمران خالته مريم ابنة عمران وابن خالته عيسى بن مريم أبوه رجل كان بيشتغل نجار سيدنا يحيى ولد لأب وأم كبيرين في السن احنا قلنا المرة اللي فاتت قصة سيدنا زكريا وازاي ان هم كانوا كان بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبة وأن الله سبحانه وتعالى بشر زكريا وولد يحيى عليه السلام في آية من الآيات ومعجزة من المعجزات وكرامة من الكرامات لهذا الرجل الكريم الذي كان يسارع في الخيرات زكريا عليه السلام قال تعالى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أول بشرة سيدنا زكريا بشرها إن ربنا قال له أنا هبشرك بيحيى طب إيه صفاته بقى صفات يحيى عليه السلام مصدقا بكلمة من الله سيد حصور نبي من الصالحين يعني إيه مصدقا بكلمة من الله قالوا فيها معنيين قالوا إن مين كلمة الله عيسى بن مريم فقالوا ابن مصدقا بكلمة من الله يعني هو ايه يصدق بعيسى بن مريم مصدقا بكلمة من الله يعني ايه يعني مصدق بعيسى بن مريم فده كان الايه كان اول قول ان هو يصدق بعيسى بن مريم طب ودي نستفيد منها ايه نستفيد منها ان الانبياء يصدق بعضهم بعضا الانبياء كان ياتيهم وحي من السماء إيه، تكاليف مختلفة يعني تخيل واحد بينزل عليه جبريل يقول لك يا عم اصل انا مدرستي غير مدرسته اصل انا شيخي غير شيخه تخيل ان واحد ينزل عليه جبريل بتكاليف يصل بها الى الناس ليعلم الناس ثم اخر ينزل ايضا عليه جبريل عليه السلام ليعلمه وليخبره بتكاليف عليه ان يبلغها للناس إيه إيه إيه يا ترى علاقة ده بده إيه؟ هل كانت علاقة تنافس؟ هل كانت علاقة إيه إيه إيه تآكل؟ هل كانت علاقة تنازع مطلقا؟ كانت علاقة حب، كانت علاقة تعاون، كانت علاقة تعزيز فعززنا بثالث إن, إن هو يعزز الداعي إلى الله إن الناس تدعم بعضها بعضا الناس تنصح بعضها بعض الناس تقف بجانب بعضها البعض إن سيدنا يحيى كان يصدق عيسى بن مريم يصدقا مصدقا بكلمة من الله فهذا القول الأول القول الثاني أنني مصدق أي أنني مؤمن بكلمة الله أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي إن يحيى عليه السلام نزل عليه جبريل عليه السلام وكان يحيى عليه السلام مصدقا كان مؤمن ودي نقطة هنا مهمة أن أن أول من آمن من الأنبياء هم الأنبياء إن يا جماعة الأنبياء كانت نماذج بشرية مش فقط في التبليغ كانت نماذج بشرية في العمل يعني هو كان يؤمن بما يقول وكان يعمل بما يقول وكان يبذل كل وسعه في رضا ربه هو نفسه شخصية كده يعني هو مش شخصية وظيفته ان هو يجيب الكلام ويقوله لا هو وظيفته يجيب الكلام او يسمع الكلام وينفذه اولا ويقيمه ويعالجه ويعالج العقبات ويتخطى كل العوائق في سبيل الوصول الى الله ثم يبلغه فهنا ان ان ان يحيى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى لما زكاه قال ايه مصدقا بكلمه من الله يعني ايه يعني انه كان مؤمن وعبر عن الايمان بالتصديق والتصديق بالايمان في اكثر من موضع قال مصدقا بكلمه كلمه من الله وسيد ان نبي من الانبياء كان سيد يعني ايه سيد عالم عالم ماشي انت جبت الايه قالوا السؤد الزعامة قيادة أنه له مكانة في وسط قومه سيد يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد قال قوموا لسيدكم قال لهم تسلموا عليه وقعد قوموا سلموا عليه وهو واقف قوموا لسيدكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد سيد يعني يسود قومه لما أم معاوية كانت تضربه فلامها البعض قالوا كيف تضربين هذا فإنه من النجابة بمكان وإنه من الأخلاق بمكان إن هذا سيسود العرب قالت سكلته إنما أعددته ليسود العالم بتقول له أنا, أنا مش بربيه عشان يسود العرب أنا بربيه عشان يبقى إيه يسود العالم فكانت تشتد عليه في أثناء طفولته شاهد إن هو سيد يعني إيه سيد يعني له مكانة في وسط الكون قالوا هل السيادة دي زعامة زعامة ملك يعني ولا السيد هو أنه أوتي علما به يسود قوم إن الناس تخضع للعلم ولا السيد بأخلاقه قالوا كل ذلك إن هو الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه سيدا في قومه فكانت له مكانة أو كلمة مسموعة عند قومه يحيى عليه السلام ولد بآية إب أبوه زكريا وأمه من نسل عمران فهو أصيل في نسبه في وسط بني إسرائيل أوتي من الأخلاق ما بها يسود في وسط قومه وأوتي من العلم ومن القوة في الحق حتى أنه كان يسود في وسط قومه كانت له كلمة فكان الأول مؤمنا والثاني سيدا قال وحصورا والواحد صراحة قعد يقف كده مع وقفة وحصورا ديت دي موضعها ايه في الكلام يعني الله لما يصف نبي من الانبياء بانه سيد هذه تفيد الدعوه الى الله لما يصف نبي من الانبياء بانه صاحب علم وحكمه وفهم هذه تفيد الدعوه الى الله وتفيد الرساله لانه ينبئ الناس بانباء عظيمه فهذا سيساعد سيساعده في تبليغ رساله الله وفي اقامه دين الله لكن كلمه حصوره يعني ايه حصول الاول يقولوا محصول عن الشهوات حصر نفسه عن الشهوات وحصول فعول يعني أنه كان يمنع نفسه دائما عن أي شهوة شهوة بقى الكلام والفرج واللسان والسماع يحصر نفسه كان قويا في نفسه عن شهواته أول حصول يعني عن الزنا أول حصول عموما عن النساء فكان يملك نفسه جدا أمام العاطفة التي أعطاها الله سبحانه وضعها الله سبحانه وتعالى في الرجال تجاه النساء وفي النساء تجاه الرجال يقولوا طب ديت أفادت إيه في السياق عارف لما يقول مثلا مجتمع كل التجار فيه بيشتغلوا بالإيه بيطففوا المكيال والميزان تروح تلاقي الميزان دايما إيه فيه تقيلة كده تلاقي الكفة من شارع وحاطط لك بطاطساية تلاقي ميزان الذهب محطوط في مكان وانت مش عارف توصل له هو مظبطه لوحده تلاقي كل الموازين تحس ان انت ايه ومجتمع انتشر فيه التطفيل التطفيف في المكيال والميزان ففجاه تقول ايه تاج الامين ده معناه ايه لما تقول تاج الامين ده بيوحي ان بقيه المجتمع ان الصفه دي ظاهره فيه انما عصام كان اسمه الصادق الامين ده بيوحي ان المجتمع كان ينتشر فيه الايه الكذب والخيانه والغدر مش معناه ان كل افواده كذابين لا معناه ان هذه هذا الخلق سائد حتى ان الرجل الصادق معلوم في وسط قومه بايه بالصفه الممدوحه سيدنا يحيى كان حصورا ربنا سبحانه وتعالى مدح مريم ابنه عمران بانها احصنت فرجها فين المدح هنا طب ما كل الناس احصنت فرجها كل المسلمين احصنوا فرجهم لا لا مع انها تحسن زوجها في وسط هذا المجتمع مجتمع بني اسرائيل ده يعطيك خلفيه عن هذا المجتمع الذي انتشرت فيه الفواحش ان الله سبحانه وتعالى يذكر العفه وحصر النفس عن الشهوات في مجال مدح لنبي من الانبياء طبعا انا مش هكلمكم عن قيمه العفه ان يبقى شاب عفيف ان يبقى شاب يمنع نفسه عن الشهوات لا الاسئله صراحه في غايه ال ال ال الاسفاف ان يا جماعه لا ينبغي علينا ان نتعامل مع الله بمنطق الحته اللي هو بيتعامل بجزئيات فقط الله سبحانه وتعالى امرنا بالحياء امرنا بالعفاف تلاقي إيه إيه إيه البنات بتسأل هو أنا لو لبست طرحة مشجرة على شراب مشجر وواحدة بتسأل هو أنا لو مشيت أتمشى وسط الشباب ما أنا نفسي هنكار بس قاعدة بتكلم بصوت عالي إن يا جماعة في خلق اسمه خلق الحياء في خلق اسمه خلق العفة خلق العفة إنك تبقى عفيف يعني تتلفع يعني في حاجات انت بتتلفع عنها مع انها ممكن تكون عند البعض من المباحات بل احيانا من الحاجات لكن انت بتتلفع عندك عفه انسان عفيف ان من الصحابيات لما كانت بتقول لو انا مت اجعلوا على قبري صندوق كبير طب ليه ما انت هتموتي وخلاص وهتدفني فقالت لا هو انا ينفع جسمي وانا ملفوفه الناس تشوفني هذا من العفه من الحياه التي امرنا بها ان سيدنا يحيى كان حصورا على فكره الزواج حلال محدش حرم الزواج ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثالنا على كل الانبياء لهم ازواجا وذريه مفيش مشكله خالص ان النبي يتزوج والله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو خالق الشهوة في قلب الإنسان وهو من أمر الإنسان أن يحد من هذه الشهوة وعلمه كيف يتعامل مع الشهوة الله هو خالق النساء وهو الذي جعل الشهوة في في نفوس النساء وهو الذي علم النساء كيف تتعامل مع الشهوة ونحن في بلاء لكن سيدنا يحيى كان حصورا كان يعف عن الحرام كان لا يلتكي بالشهوات يقولوا هي دي صفة مدح ولا ذم يقول لك ان احيانا واحد ربنا سبحانه وتعالى منع عنه قوة ال- ال- ال- دافع المعصية شوفوا سيدنا يوسف العفيف الصديق لو انت واحدة بتدعوك احنا وقفنا مع سيدنا يوسف قبل ذلك لكن لو انت واحدة بتدعوك الا انك تكلمها وانك انت تعمل معاها علاقة وهذه مرأة جميلة وانت شاب جميل وانت في بلد واحد سافر امريكا بعيد عننا خالص سافر اوروبا سافر في بلد ينتشر فيها ذلك ولا مانع مطلقا ان يمارس هو ما يشاء ما عنديش مشكله خالص ان واحد يكون علاقه مع واحده ولا واحده تكون علاقه مع واحد المجتمع اصلا كده ما فيش فيه مشكله خالص واحد شاب غريب قوي واذا امراه جميله تدعوه لو انت مكانه هتتيسر وصل قدامك انك انت المرأة ديت مرات قاضي مرات رئيس دولة المرأة صاحبة مكانة انها امرأة العزيز فانت عارف انك انت معنى انك انت هتقطع العلاقة معها او انك انت هتصدها صدا واضحا معناه انك انت هتتسجن هتترحل هتحصل لك مشكلة كبيرة سيدنا يوسف عنده معايير العفة واضحة هكذا الدعاة إلى الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال هخش السجن أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ هتخش السجن عشان ما تترفعش عن شيء أنت مؤمن بيه أه هخش السجن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن هؤلاء أصحاب العفة هؤلاء حملة رسالة الله إن الله أعلم حيث يجعل رسالته الله اختار هؤلاء على علم على العالمين إن تخيلوا يا جماعة إن نبي من الأنبياء بيقول أنت عارفين قعد في السجن كام سنة؟ مش هيخش السجن يومين ويطلع مش هيخش يكتب اسمه يعني ويطلعه وبعد كده يقول له يلا بالسلامة ده دخل السجن ظلما سنين ليه؟ عشان قيمة واحدة من قيم الأخلاقية لا تضيع عشان العفة عشان هو مش هينفع يخالف ما يقول أصحابه قضية ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن يحيى عليه السلام قال إنه حصور بيقولوا أحيانا واحد مثلا بيشرب مخدرات وشهوته في المخدرات فلما تيجي تقول له مثلا تكلمه في شهوه النساء يقول لك يا عم انا اصلا ما بصاحبش بنات ولا يلعب والكلام ده خالص انا اهم حاجه عندي ايه؟ المخدرات دماغي في واحد تاني شهوته في النساء و قاعد يصاحب ديت وواصل يتواصل مع ديت ويكلم ديت وسعيد قوي بال ان هو محط انظار النساء وان كل واحده بت ايه بت فلما تيجي تكلمه في حرمة المخدرات يقول لك يا عم انا مالي بالقصه دي اصلا ماليش في الحاجات دي انا اهم حاجه عندي ايه شكلي وهي تقول عليا ايه ومنظري قدام البنات انا الذي يمنع نفسه عن الشهوات ممدوح ان احيانا بتكون بيكون منعك نفسك عن الشهوه بيكون فيه مقاومه من نفسك قليله احيانا بتبقى مقاومه شديده قوي الله لما وصف يحيى عليه السلام وصفه بأنه إيه؟ حصول فعول ده مش مش مرة منع نفسه عن الشهوة ده إيه؟ ده متكرر ده الفعل مستمر وهذه طبيعة الإنسان اللي هو أنا هتكلم الكلام ده هيستفاد بإيه؟ الكلام ده هيؤدي إلى إشكال لا بلاش أتكلم دلوقتي الكلام ده شهوة ظهور بلاش أقول اصبح الان للاسف بقت شهوه الكلام من الشهوات الايه المنتشره والاكثر انتشارا شهوه ال Face ان هو بقى كل حياته في الايه feeling كذا طب انت feeling انا مال انا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين شايفين الترتيب أول حاجة كلمة مصدقا بكلمة أول حاجة مصدق رقم اثنين سيد رقم ثلاثة حصور رقم أربعة نبي يعني إيه نبي؟ صاحب نبوءة يعني إيه صاحب نبوءة؟ قول يا عم الشيخ نبي فرق بين نبي ورسول نبي الذي ينبأ ينبئ الذي ينبأ وينبأ والنبأ هو الخبر العظيم فالقرآن أنباء يعني أنباء يعني أخبار عظيمة ينبغي أن تنتشر في وسط المجتمع شكرا احنا ماسكين المصحف اهو لعل الله يقبلنا ان احنا هذه الأخبار ينبغي أن تنتشر في وسط المجتمع هذه أنباء علم الطب مش أنباء هو مهم لأهله علم الزراعة مش أنباء فهو مهم لأهله أما القرآن فإنه أنباء ينبغي أن يعرف في وسط الجميع يعرفه الكبار والصغار يعرفه البعيد والقريب فالنبي الذي ينبئ الناس يخبرهم بأنباء عن ربهم عندنا سورة اسمها سورة النبأ ايه النبأ العظيم ايه النبأ العظيم يا جماعة النبأ عما تسألون عن النبأ العظيم ايه النبأ العظيم ايه الدرجة الأخيرة نبأ عظيم اطلع عليهم نبأ إبراهيم قصة سيدنا إبراهيم دي نبأ دي محتاجة الناس تعرفها أصبحت دلوقتي قصص الكورة أهم من قصص الأنبياء وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يحيى عليه السلام بعدما وصفه بأنه نبيا من الصالحين من من الصالحين معناه أن هناك قوافل من الناس صالحين إن يا جماعة مش مش مش واحد صالح يعني سيدنا يحيى مش واحد صالح ده سيدنا واحدة إيه ده من الصالحين أن هناك كثير من الصالحين الله سبحانه وتعالى قص علينا بعد قص بعد قصص الصالحين ولم ينبئنا عن كثير من الصالحين هناك من الأنبياء من قصهم قصهم الله علينا هناك من لم يقصصهم الله علينا غير أن علينا أن نعلم أن هناك كثير من الصالحين لا نعلم عنهم شيئا ليه؟ عشان ما حدش يبقى متطلع ان هو كل ما يبقى عنده صلاح لازم الناس تعرف ان عادي ممكن تكون من الصالحين ولا يعلم عنك احد ولست مشهورا بهذا الصلاح في وسط الناس الانباء الأنبياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى يذكرهم لنا في كتابه الكريم لنا فيهم عبرة وعظة لكن هناك من الأنبياء كثر من أهل الصلاح لا نعلم عنهم شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأنبياء 124 ألف نبي 124 ألف نبي ذكر لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى بضع وعشرون نبي طب البقية ال 123 ألف وأكثر من 900 نبي راحوا فين؟ لا نعلم عنهم شيئا غير عدد هؤلاء من الصالحين اختارهم الله سبحانه وتعالى على علم على العالمين غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا علينا أن نكون من الصالحين نكون من الصالحين حتى لو لم تشتهر وسط الناس سيدنا يحيى احنا تكلمنا في المرة السابقة عن اسمه وإن الذي سماه هو الله لم يجعل له من لم يجعل له من قبل سمية وأنه في لغتنا كلمة يحيى أنه يحيى بالإيمان وبالطاعة وبالعلم وبالنبوة وأن القلوب ميتة إذا لم تكن فيها طاعة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن مهمة يحيى مشهد ثاني من مشاهد القرآن في سورة مريم بعد مشهد آل عمران الذي استتر والذي وضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة عيسى ومريم ابنة عمران وطال الحديث في هذا ويأتي معنا إن شاء الله في المرات القادمة لكن ونحن نتكلم عن يحيى مشهد آخر من مشاهد يحيى عليه السلام في سورة مريم بعد على طول ما سيدنا زكريا خرج على قومه من المحراب فجأة كان الخطاب ليحيى يا يحيى وكان يحيى ولد عاشت أمه تسع شهور صعبة ثم ولدت أمه ثم كبر يحيى حتى أصبح صبيا يمشي ويأكل ويشرب ويعتمد على نفسه وإذا بالنداء من الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يوحى إلى يحيى لا أن يتبع أمر ربه إنما يتبعه بقوة يعني إيه خذ الكتاب بقوة طب عكس القوة إيه عكس القوة إيه الضعف هو ممكن ناخد الكتابة بضعف اه ممكن ناخد الكتابة بضعف ده فيهم اصعب فيهم فخلف بعديهم خلف ايه ورثوا الكتاب ده مش مش مش مش مش خلوه ضعف وايه ده بقى ميراث اللي هو ايه مصحف كده و... حطه في الصالون حطه على تابلوه العربيه عشان اللي معدي رايح جاي يا سلام على الإيمان إيه الجمال ده ورثوا الكتاب بقى الكتاب ميراث وطبعا الناس بتضيع الميراث عادي لأنه ما تعبش فيه ربنا سبحانه وتعالى لما أعطى زكريا غلام نبي من الصالحين يرثني ويرث من آل يعقوب أخذ ميراث العلم ممن سبقوه من لدن يعقوب عليه السلام إلى زكريا عليه السلام أمره أن يتعامل مع هذا الميراث بإيه؟ بقوة أن يكون دينك فيه قوة النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القرعة عن القوة الصحابة دايما دايما متبادر إلى الذهن حتى في البشر عموما إن القوة معناها إن أنا إيه؟ أعرف أضربك فالنبي عليه السلام أراد أن يوضح لهم أن هذا ليس مفهوم القوة إنما مفهوم القوة هو قوة النفس إنك تعرف تكبح جماح نفسك فقال ما تعود ما تعدون الصلعة فيكم والقوي فيكم مين يا جماعة القوي جدا مصارع الصحابة كلهم مين المصارع مين القوي يا جماعة يعني لو أنا سألت سؤال مين القوي مين مين عبد الرحمن ده بيعمل ايه في المدرسة مثلا بيضيع الألعاب كلها محدش يعرف يكلمه قوي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة قالوا الذي لا يقدر عليه أحد لا يغلبه أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم مفهوم لا لا لا ده مش القوي إنما القوي الذي يملك نفسه ويملك نفسه ديت مسألة حصول مسألة صعبة قوي إنك تملك نفسك يقولوا من أصعب آيات القرآن لما قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي إن قالوا إزاي ملك نفسه جت معانا قصه سيدنا موسى مع التيه بنو اسرائيل قال له الطريق هناك هو امشي فيه اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون سيدنا موسى قال له يا رب انا املك نفسي اروح املك اخي لو قلت له هيسمع الكلام هينقاد للشارع أما دول مش عايزين ينقاد دول عايزين إيه هواهم فقال القوي الذي يملك نفسه عند الغضب ليه عند الغضب بالذات لأن الإنسان عند غضبه يفقد السيطرة على نفسه عشان كده وصل قال أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب عارف هو الغضب يا جماعة رد فعل يتحكم فيه ينفع نتحكم في ان انا يعني قرار ان انا هاخده في قرار ان انا هاخده هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن نملك أنفسنا حتى نستطيع أن نتحكم في انفعالاتنا إن أنا مش هغضب انفعال قالوا لا تغضب قالوا ما تغضبش فقال له طيب ماشي دي وصية جميلة الوصية اللي بعدها قال له لا تغضب دي جميلة اللي بعدها بقى ايه قال له لا تغضب وفي هذا تأكيد لأن الإنسان في غضبه يفعل أشياء والغضب يا جماعة إيه، رد فعل طبيعي سيدنا موسى غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجوب الغضب يسيطر على الدماغ إشكال لذلك النبي اصلا قال القوي الذي يملك نفسه عند غضبك انت ازاي وقت الغضب توضا ضع وجهك على التراب غير موضعك غير الموضوع افصل اذكر ربنا اليات كثيره في الشرع حتى نتعلم كيف نتعامل مع الغضب لانه نار في القلب تحرق كثير من الاشياء الجميله تدفع الانسان الى ارتكاب اشياء ربما يندم عليها بعد سكون الغضب وكم من علاقات دمرت بسبب مواقف الغضب سيدنا يحيى الله سبحانه وتعالى امره ان ياخذ الكتاب بقوه ان يملك نفسه انك تعرف تملك نفسك طب إذا كان تملك نفسك عند الشهوة وتملك نفسك عند الغضب هذه قوة ليست لكثير من الناس صعب قوي أن يأخذ الكتاب بقوة أنك أنت لما ربنا يأمرك أنك تصلي أنك تصلي جادا لما يأمرك أنك تبلغ دين الله أنك تبلغ دين الله جادا ما تاخدش الدين هز ما تاخدش الدين بمزاج يقول لك والله أصل أنا إيه مش حاسس كده ان انا قلبي جاي النهارده على الصلاه الحل ايه بقى مستنيين لما قلبه يجي عشان يصلي بجد والله اصل انا كده مش حاسه بالحجاب مش حاسه بالحجاب طب حضرتك يعني هنعمل ايه عشان حضرتك تحسي بالحجاب مش حاسس كده ان انا المفروض ان انا ان الدين بالاحساس خذ الكتاب بقوه إذا أتاك أمر من ربك فاعلم أنك مبتلى بهذا الأمر أحيانا أحيانا يكون الأمر فيه كراهة لنفسك لو أصلا لما تكلم عن الكفارات قال إيه إسباغ الوضوء والدرجات قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني أنت صاحي الفجر الجو برد صعب عليك مش قادر تقوم جو المية ساعة فتعمل إيه وأنت بتتوضأ تسبغ يعني انت اصلا عايز تحط ايدك كده وخلاص تسبغ انك انت تملي الماء او تغسل بالماء على اعضائك سابغه ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم حالا حاجه بتك... صعبه عليك شديده عليك تكرهها النفس لان هو لكن هو بيعمل ايه؟ ياخذ الكتاب بقوه نحن علينا ناخذ كتابنا بقوة ما ينفعش ناخذ الكتاب عارف ايه اللي هو يا جماعه بلاش نتكلم في ال في ال توحيد ربنا والشرك بلاش بلاش نتكلم في صلاة الجماعة بلاش بلاش نتكلم في الحجاب ماشي نتكلم في الموسيقى و... ونجيب أقوال المبيحين تمام نتكلم في الاختلاط ونقول ان الادله ماشي بلاش نتكلم في الولاء والبراء والجهاد و... ماشي بلاش نتكلم في السياسه والحكم والقضاء ماشي طب حضرتك عايز دين ايه طب حضرتك قول لي حضرتك نتكلم في ايه خذ الكتاب بقوه ان هذا دين الله وانه ان يبلغ دين الله يبلغ دين الله سبحانه وتعالى كما امر الله يقام دين الله كما امر الله يقول لك اصل احنا والله جاي لنا وثيقه من الاتحاد الاوروبي او او من ال- الوقت- مجلس الامم على تعميم قول كذا يعني حضرتك احنا هنشيل القران والسنه ونحط بقى ايه القران والسنه بفهم الاتحاد الاوروبي هنحط القران والسنه بفهم آه، المخابرات الامريكيه حضرتك تؤمر بايه طلباتك ايه خذ الكتاب بقوة عليك عليك أن تنفذ أمر ربك حتى لو تعارض مع كثير من شهواتك وما كثير من أغراض أعدائك باش نتكلم حضرتك أنا مش فاهم اللي هو أصبح القرآن والسنة مفرغين من محتواهم بس الهيكل موجود لازم يبقى في هيكل طبعا واضح ومستقر ومستمر عند الناس خذ الكتاب بقوة خذ هذا الدين بقوة خذه بعزيمة خذه بجد خذه بحزم خذه بحزم خذه بنشاط تبقاش كتلان كده وضعيف وكل حاجة هزل يقول لك اتخذوا دينهم هزوا ولعبا يعني ايه هزوا يعني ايه لعب ايه الفرق من اتخذ الكتابه بقوه واخذ الدين بلعب قرر الاخ فلان ان يذهب الى الماتش ده اسمه ايه لعب مر علي الاخ فلان قال له ده في مطعم جديد فتح ما تيجي نروح ناكل وعنده فطيره جميله قوي قال له خلاص يلا بلاش ناكل بلاش نلعب النهارده تعالى نروح ناكل ده اسمه ايه براحته بمزاجه هو بيكرر وقت ما هو عايز وبيسيب وقت ما هو عايز بيلعب لكن هل الدين ينفع كده اللي هو قرر ان هو يصلي بعد كده مش طالبه بقى مش طالبه هي مش طالبه قرر ان هو يزكي وقال لك انا حاسس كده ان انا مش خلاص مش طالب ازكي لعب يا جماعة أعمال الدين ينبغي أن تؤخذ بقوة مواعيد الدين يجب أن تؤخذ بقوة فروج الدين يجب أن تؤخذ بقوة أعمال الدين يجب أن تؤخذ بقوة نشر دين الله في الأرض ينبغي أن يؤخذ بقوة إقامة دين الله في الأرض ينبغي أن يؤخذ بقوة خذ الكتاب بقوة قال وأتيناه الحكم صبيا أتيناه الحكم صبيا قالوا الحكم الحكمة النبوة العلم الفهم المكانة أخذ كل ذلك من هو صبي فأمر في الصبا أن يكون جادا يقول لك ما كانش سيدنا يحيى بيضيع وقته مع كثير من الصبيان ليه؟ من أول خالص وهو كان جدي في حياته عارفين عبد الله بن الزبير لما مر لما مر عمر بن الخطاب على على الغلمان وهم يلعبون كان عمر خليفه وعبد الله بن الزبير كان غلام لسه صغير في السن عبد الله بن الزبير ده ابوه الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق حاجه كده يعني ايه خالته وام المؤمنين عائشه جدته عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بتاعت المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم لما خلوا الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير بيلعب في الشارع مع الأطفال فمر عمر فالناس طلعت تجري فعبد الله بن الزبير واقف انا صراحه ما رجعتش سردها يعني من المجالات القديمه يعني لكن عموما فبيقول له يا غلام اذهب لتلعب مع اصحابك أقول له الأول لما لم تجري مع أصحابك قال الطريق ليس ضيق قال له الطريق مش ضيق ما تمشي ما تعدش الطريق يعني ولما افعل شيء اخاف منه عمر كان له هيبه الاطفال لما يشوفوا عمر ماشي في الشارع عمر فقال يا غلام اذهب لتلعب مع اصحابك فقال ما خلق ما خلقت للعب قال له ما تخافش نلعب فقال فلما خلقت قال خلقت لأعز دين الله قال له انا اتخلقت عشان أعز دين الله ده غلام من الغلمان كان طموحاته ان هو يعمل ايه يعز دين الله الصحابة يا جماعة استأذنوا استأذنوا عبد الله بن عمر وهم في سن صغيرة 13 سنة أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معوذ ومعاذ وابن عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجعهم عن الجهاد يقول لهم لا ارجعوا يقولوا نحن نقدم على القتال ولا يزال من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم لهم مسابقات بالتصفية واللي فيهم ينفع فعلا يخرج مع المجاهدين يخرج مع المجاهدين ولكن أن تتخيل ما هذه القيم التي تربى عليها هؤلاء ان طفل قاعد في مجلس الكبار هو يتحدث أو تحدثه نفسه بأن يقاتل في سبيل الله ده إيه ده؟ الناس دي كانت بتسمع إيه؟ أكيد ما كانش عندهم سبيستون ولا الحاجات بتاعت اللي بتعمل تشوهات فكرية للأطفال خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من أهم الصفات ربما لم تذكر في كتاب الله إلا هذه المرة قال وحنانا من لدنا حنان يقولوا رفق الشفقة الرحمة بالمخالف حسن العطاء للناس حنان رقة القلب يعني تعرفوا عرفوا الحنان بالرحمة بتعريفات كثيرة لكن أنا أسأل سؤال نستفاد إيه لما ربنا يقول لنا النبي الأنبياء كان عنده حنان أو إن الله سبحانه وتعالى حنن عليه قال وحنانا من لدنا أي أن الله عمله بالحنان أو أن الله أعطاه حنانا يعامل به الخلق وحنانا من لدنا استفاد ايه بقى قول لي يا شيخ ماجد يعني طلعت الحنان دي خذ الكتابة بقوة معها وحنانا من لدنا قول يا شيخ عبد الرحمن الرفق في الدعوة بس هو مش الرفق يعني ربنا إنما صلى الله عليه لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حكمة وموعظة لكن مع سيدنا يحيى إيه حنانا من لدنا خد بالك إن من لدنا ديت هتقف هنقف معاها حالا أهو إيه في قلب القلب مش قاسي كل الأنبياء قلوبهم مش قاسية هذه يا جماعة صفة انفرد بها يحيى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها هبة الهبة ديت من الهبات الجميلة اللي هي صفة إيه؟ إن فلان عنده حنان للناس قلبه وسع الناس أخلاقه وسعة الناس الإمام الشافعي لما قال يا هذا لا تدفع صوتك وغير أخلاقك قال له أنت بتاع ليه؟ اصدق شوية واتكلم احنا قاعدين مع بعض فالرجل رفع صوته فقال يا هذا إن لم تستطع أن تغير أخلاقك وسعك من أخلاقنا ما نفعك به قال له مفيش مشكلة عايز أستاذ زي ما أنت عايز احنا بنحبك برضه إن أنت يبقى عندك أخلاق في المعاملة حنان لأتباعك الحنان يا جماعة المبالغة شدة الرحمة والرفق والشفقة الحنان حسن الخلق في العطاء دايما يضرب به مثل في ايه في الحرص الشديد الام يقول لك الام عندها ايه حنان قال وحنانا من لدنا نبي يوصف بالحنان ولم يصف الله سبحانه وتعالى احد من انبيائه في كتابه الكريم بالحنان الا نبي الله يحيى أو أن الله سبحانه وتعالى عمله بحنانه بشدة رحمته قال وزكاة كلمة حنان يقولوا أن يحيى عليه السلام ده طبعا من من الأقوال الكثيرة لكنها لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مش إيه مش هقف معاها كتير يعني أن يحيى عليه السلام لم يرى عاصيا لربه قط ولا غاضبا على أحد قط ان كان دائما رفيق رفيق وهو قوي في دينه اه طب ازاي تجمع بين القوة والرفق قول يا عم الشيخ حشيش ازاي تجمع بين القوة والرفق انك تبقى قوي في دينك ورفيق في معاملة الناس يعني ما تبقاش عنيف في معاملة الناس اخلاق بس ده اخلاق ده هيخليك فلان عايزك تروح معاه الفرح هيزعل لما روحتش الفرح يا عم انا اروح فرح وفي بنات متبرجات وفي ناس بترقص وفي اغاني وفي اختلاط وفي مص... يا عم اروح فرح اعمل ايه هيزعل ازاي تجمع بين قوة دينك والرفق بالناس لان الرفق بالناس هيخليك هيجي على دينك والقوة في الدين هيخليك غصب عنك ايه شديد في بعض المواقف هيخليك انت مش سكتنا انت خالص دلوقتي ازاي تجمع ما بين القوة في الدين انك انت بتنفذ الامر بقوة وفي نفس الوقت عندك حنان مع رفيق ما كان يرفق بشيء الا زانه انك ما تبقاش شديد عنيف في معاملة الناس انك تبقى حريص يظهر حرصك على الناس يظهر حنانك ورحمتك بالناس ده يبقى فيه تكلف شديد غير انها صفه من الله من لدنا عارفين العلم اللدني اللي هو بلا واسطه اللي هو الحنان اللدني اللي هو عطاء من الله سبحانه هذه هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى يعطيه من شاء كيف شاء قال وزكاه يعني ايه وزكاه محمد هو انت ليه رايح جاي في حاجه هناك امال ايه رايح جاي ليه ربنا ما تحرمش خالص وزكاة يعني ايه وزكاة قولي يعني ايه وزكاة يعني كم بيطلع فلوس ما الزكاة يعني ايه تطهير القلب ربنا قال قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها انك تزكي نفسك تزكي نفسك بالطاعات فسيدنا يحيى نشا على الطاعات نشا على انه كان مصليا قارئا لكتابه مؤمنا مصدقا بامر ربه ينفذ الشرع وكان تقيا اعطاه الله سبحانه وتعالى الحكم والحنان وتطهير النفس هل يكفي العلم فقط لبلاغ رسالة الله يعني واحد يكون عنده علم كفاية ان هو بيبقى عنده علم ان هو يبلغ دين ربنا بس لا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن بني اسرائيل قال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم يا جماعه التزكيه علم ان الواحد ازاي يتزكى ازاي يزكي قلبه وهي من مهام الانبياء قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه التزكيه قبل العلم ان العلم على قلب غير مزكى علم يضغي هذا القلب يزيده استكبارا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يكن جبارا وهو على طول ان ربنا منح يحيى عليه السلام الزكاه زكاه القلب نقاء القلب نظافه القلب طهاره القلب عكسها دنس القلب دناءه القلب يبقى في قلب دنيء دنس وفي قلب مزكى علينا أن نزكي, نزكي أنفسنا ده واجب ولا مستحب تزكية النفس يا جماعة واجب ولا مستحب واجب وعلى قدر البذل في ذلك على قدر قوة الأعمال يعني في اتنين بيعملوا نفس العمل اتنين بيعملوا نفس العمل ظاهر العمل واضح واحد للجميع الاثنين بيقوموا مع بعض وبيسجدوا مع بعض وبيصلوا مع بعض واحد بعمله هذا في اعلى درجات الجنه واحد في اعلى درجات النار في أ- في اسفل درجات النار واحد في اسفل درجه واحد في اعلى درجه الاثنين صلوا مع بعض يقعوا مع بعض ورا نفس الامام سمعوا نفس القران الفرق بين ده وده ايه نظافه القلب الفرق بين ده وده ايه انما الاعمال بالنيات عارف اللي رايح يحضر درس بنيه ان هو يبقى مخبر واحد رايح يحضر درس بنيه ان هو يتقرب الى الله هل الاثنين استفادوا من الدرس زي بعض هل الاثنين إيه إيه هياخدوا درجات زي بعض انك علينا ان نفكر في مسألة تزكية النفس لماذا ذكر الله الزكاة مع يحيى عليه السلام قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وكان تقيا مش هتكلم عن التقوى بقى لان التقوى دي ايه ممكن ناخد السلسلة لوحدها بس عموما يعني ان الله لما زكى يحيى عليه السلام على فكره كل ده يا جماعه مقدمات لمهمه يحيى عليه السلام ربنا بيقول لك في صفات معينه ينبغي ان يتحلى بها اهل هذه الرساله اذا اردت ان تكون من اهل هذه الرساله اذا اردت ان تعيش في وسط الناس بهذا الدين فعليك ان تنتبه لهذه الصفات يعني لو قدرنا ان احنا نقول صفات حمل الرساله في هذه الايات ممكن نحط عنوان كده صفات حامل رسالة الله إن الله لما تكلم عن يحيى نبيا تكلم عن صفات محددة وواضحة يعني ليه ربنا مثلا ما قالش مثلا إيه إيه قائما ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا ما قالش منفقا في صفات عالية قوي في الدين لكن الله لما وضح هذا كأن هذه مفاتيح للشخصيات وكان تقيا في نفسه كان تقيا في نفسه يا جماعة التقوى أن تترك جزء من المباح مخافة الوقوع في الحرام إن في حاجات مباحات موجودة بس أنت بتتركها عشان ما تقعش ماشي بيتقي واحد ماشي يبص ارض سوق وبعدين ماسك ايه قاعد يبص يمين وشمال عشان رجليه لا تصيبها شوكه فبيتقي الشوك فماشي على حذر ان واحد ماشي في وسط الناس خايف انه يقع في معصيه تقوى التقوى دي بنستعملها فين بنستعملها في حياتنا عموما وبالذات احتياجنا للتقوى فين فين النبي قال استعملوا التقوى هنا هنا الحل هو فقط التقوى الشبهات ما كل حاجه مش عارفها الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ان في وقت الشبهات انا مش عارف اذا كان حلال وحرام اعمل ايه تقوى القلوب والتقوى محلها القلب لا يعلمها الا الله قال وكان تقيا يعني كان بيحترز عايز ينفذ امر ربنا عايز يرضي ربنا اي حاجه هو خايف ان هو يقع فيها دون رضا الله يمتنع عنها عنده طبع تلاقي واحد طالع رحله وسط بنات يقول لك مش هتاثر مش هتاثر ازاي حضرتك هتاثر قاعد في وسط المجتمع كله بيسب وبيلعن ولا يذكر فيه اسم الله ويقول لك والله انا ايه انا ديني قوي مش هقدر مش هتغير الناس تتغير بالمخالطه واحده قاعده في وسط مصاحبه كلها بنات متبرجات وتقول لك انا هفضل محافظه على ديني افكارك هتتغير يعني نسيب المجتمع لا ما تسيبش المجتمع لكن عليك ان تعرف الفرق بين مخالطه الناس وبين مصاحبه الناس وبين ملازمه الناس انك انت لما هتيجي تصبر على احد تصبر مع الذين يدعون قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ومخالفة الناس على قدر تكون بحرص انك تبقى متقي وانت ماشي ما تبقاش اي حاجه تعملها في الاخر خالص ايه مش هتاثر هتتاثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد يحيى عليه السلام جهزه الله سبحانه وتعالى لأداء رسالته في بني إسرائيل لبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى والقيام بأمره ولم يكن يحيى عليه السلام نبي للعالمين إنما كان نبي إلى قومه يعني سيدنا موسى كان نبي إلى فرعون ونبي إلى المصريين ونبي إلى بني إسرائيل أما يحيى عليه السلام فكان فقط نبي في بني إسرائيل ليحيي فيهم معاني الدين وليقيم فيهم أمر الله سبحانه وتعالى حتى يرجعوا إلى دينهم ويرجعوا إلى مهمتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيادة المجتمع إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره وإقامة كلامه قال وكان تقيا فوصف الله سبحانه وتعالى يحيى بأنه عنده من الحب وأنه مصدقا وأنه سيدا وأنه حصولا وأنه أمر بأن يأخذ الكتاب بقوة وأنه رزق حنانا وأنه كان تقيا تقوى انك انت تراقب ربك وتتقي عذابه انك تراقب ربك وتتقي عقابه انك تراقب ربك وتهابه وتجله وتعظمه انك ما تعرضش نفسك للفتنه رجل يجلس مع امراه يقول لك انا مش هتاثر يا ابني دي بيئه شيطان يعني ديت لو في مغناطيس للشيطان هو الشيطان بينزل هنا لو في مهبط طيران للشيطان ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان على طول لازم يركب يعني اوعى تكون مثلا فاكر ان هو الشيطان قاعد بيتغسل هذه البيئات على طول لازم ينزل الا وكان الشيطان ثالثهما قاعد تفتكر الشيطان هيجي يعمل ايه يعني هذه بيئه ضعف البشر من قبل شهواته يقول لك والله احنا ايه مجموعة ولاد مجموعة بنات وهنشتغل في ال team وناس محترمة جدا ال team دي كان نشتغل في عمل خيري ما بنعملش حاجة حرام اخوانا ربنا سبحانه وتعالى لما امر النساء والله سبحانه وتعالى هو خالق البشر وهو خالق البشر نساء ورجالا هو الذي خلق الناس ذكر وأنثى ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من فاسألوهن من وراء حجاب ومع ذلك هو الذي قال وقرن في بيوتكن ومع ذلك هو الذي أمر الرجال بغض البصر عن النساء والنساء بغض البصر عن الرجال يقول لك أصل النساء كان أيام النبي عليه كانت بتخرج في الجهاز في ال في ال بتضمد الجرحى و... صح تضمد الجرحى وت... وتسقي الماء وتسقي الماء يا ابني هو نجهد يعني رحلة دريم بارك دي جهد رحلة بتاعت الجامعة دي جهد وهل كانوا يختلطون ببعضهم البعض يعني انت كيف تستدل بشيء عابر على شيء مستمر مستقر في الحياه وكيف تستدل بمقام مقامات الدين على شيء من اللهو واللعب اي بقى جريمه هو لازم يحللها هو يقول لك انا عايز اسمع اغاني فيقول لك اصل مش عارف مره في العيد نبي عليه السلام دخل فوجد قال مسموم الشيطان فقال دعهما فان اليوم يوم عيد يعني موقف في العيد جاريه عممه بقى هو بقت الموسيقى حلال بجد والله طب حضرتك عندك ادله كثيره في غير ذلك التقية انك تتقي الشبهات انك تتقي الحرام انك تتقي شهوة النفس وسقوط النفس انك ما تحطش نفسك في بيئة تسقط فيها انا رايك انا كان الشيخ زمان يقول لك انا كان جاله واحد قال له انا يقول له يعني امر بنتك انها تتحجب قال له انا بنتي راجل أو بنتك إنها لا تختلط بالرجال قال لي أنا بنتي أرجل من أي حد شوية كده ورجع الراجل حامل فقال له يا شيخ الحقني قال له مش كانت هي راجل سهل يعني لا تعرض نفسك للشهوات ولا تعرض نفسك للشبهات يقول لك بس انا اخش على الموقع بتاع الحد ده هشوف بس هما بيقولوا ايه فضول فضول بس ابص كده بس ودخل في الموقع ولم يرجع حتى الان بقاله خمس سنين يا عم الشيخ يقول اصبح محمل بكثير من الشبهات ما يصعب عليه ان يعيش إذا لم يكن عندك من العلم ولم يكن عندك من الإيمان والتقوى ولم يكن عندك من الفهم والحكمة ما تستطيع به أن تخالط أراضي الفتنة فإياك أن تخالط فلا يخالط أحد أراضي الفتنة إلا لتغييرها يعني سيدنا يحيى نزل ووسط بني إسرائيل بهذا المجتمع ليغيرهم صاحب رسالة وقوة صاحب عزيمة ومعونة من الله سبحانه وتعالى لكن الناس اللي تقعد هتضيع مهما كانت قوتك فتنة وراء فتنة يرك دينك ثم يرك دينك ثم يرك دينك ثم لم يعد لك دين تلاقي نفسك بترجع بترجع بترجع بترجع لحد ما عدت قادر هناك بيئات للشياطين بيئات الاختلاط الرجال بالنساء طب ما احنا بنختلط غصب عننا في المجتمعات ماشي على قدر وربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ما خلقش الرجال في ناحيه والنساء في ناحيه خلق المجتمع ذكر وانثى ووضع لهم ضوابط وامرنا ان نعتبر هذه الضوابط ضوابط في الكلام وفي النظر وفي السمع وفي الدخول على النساء وفي الاستئذان في كل شيء وفي الزواج وفي الطلاق فينبغي أن نراعي ذلك وإن لم يكن عندك هذه الضوابط فراعي التقوى راعي أخي وأختي التقوى إنك تكون خايف خايف إن الله سبحانه وتعالى يقبض روحك في مكان لا يحب الله سبحانه وتعالى أن تكون فيه عشان كده لما قلنا عرفوا التقوى قالوا إيه؟ أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك من زمان الاخ اخو التبليغ جزاهم الله خيرا كان لهم مثل ظريف قوي يقول لك لو عايز تعرف اذا كانت حلال ولا حرام اكتب جنبها لله انت مش عارف يعني اذا كانت الحاجه حلال ولا حرام اكتب جنبها كلمه لله وشوف هتمشي ولا مش هتمشي يعني مثلا انا هقعد في درس في المسجد لله تمشي تمشي رايح ابيه امي لله تمشي تمشي طيب رايح اقعد مع اصحابي يشربوا مخدرات لله تمشي رايح اقعد مع واحده صاحبتي لله تمشي طالع رحله لله مع بنات تمشي كان يقول لك مثل بسيط خالص يعني لو انت عايز تمشيها لو انت ما انتش عندك لا بتاع علم ولا عايز تتعلم ولا ولا مكلف نفسك تسال ولا مع ان العلم بقى سهل فكان بيقول لك ايه مثل ظريف يعني مشاهد التقوى ان تستعمل التقوى كان يحيى عليه السلام تقيا كان يخاف ربه سؤال يا جماعة هو نبي من الأنبياء بيخاف هو الأنبياء بيخافوا ولا فقط بيحبوا هو الأنبياء بيخافوا ولا فقط بيرجوا يقول لك بلاش نكلم الناس عن الخوف والتقوى وما علينا نكلم الناس عن ايه احنا كده هنزيد بقى كلام السنه بفهم الاتحاد الاوروبي ده إن الأنبياء كانوا يخافون من ربهم قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قال كل الناس إني أخاف أنا خايف النهارده إنك تنام وأنت خايف إنك تقف بين يدي الله إنك تنام وأنت خايف إنك أنت ما تطلعش عليك الصبح إنك تنام وأنت خايف إن أنت ما تكملش النهارده في حياتك أنك تخاف من العذاب أن تخاف من الوقوف على الصراط أن تخاف من الوقوف بين يدي الله أن تخاف من تطير الصحف أن تخاف من العرض أن تخاف أن تقف في العرش هل تقف في ظل العرش أم أن تقف مع من يجم عرقه أن تخاف من البعد أن تخاف من القبر أن تخاف من الموت أن تخاف من العذاب من جهنم من المقامع من الأسياخ من الدلكات من الاستمرار في العذاب من الضريع من الزقوم أن تخاف من المستقبل الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه تقي قال وبرا بوالديه وإيه علاقة برا بوالديه بالدعوة إلى الله من لم يكن له خير في والديه فليس له خير في الناس احنا اتكلمنا قبل كده عن البر قلنا البر حسن الخلق والله لما تكلم عن الوالدين عظم الله سبحانه وتعالى حق الوالدين حتى لو كانوا كفارا ولا ينبغي على الرجل أن يعق أبوه أو أمه أو يتساهلهم برا بوالديه إنك تبقى بار يقول لك أنا بخش البيت وأقفل على نفسي وما بعملش مشاكل مع ابويا وامي حضرتك مش بر ده اسمه ايه؟ اسمه عدم العقوق وعند البعض عقوق إذا ما اسموش بر البر انك تسعى في رضا والديك انك تبذل في ذلك برا بوالديك سيدنا يحيى الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات هذه الصفات تؤهله لأن يحمل رسالة ربه ذكر فيها الحنان بالخلق أو قربه من الله سبحانه وتعالى ذكر فيها تقواه لله سبحانه وتعالى ذكر فيها تزكيته لنفسه وأن الله زكاه ثم ذكر فيه علاقته بأقرب الناس إليه مش هينفع يا جماعة نشتغل في الدعوة واحنا بيوتنا خربانه مش هينفع تشتغل في الدعوه وانت والدك ووالدتك غضبانين عليك طب انا والدتي بتقول لي احلق دقنك او ما تسمعش دين او ما تمشيش مع الملتزمين او ما تمشيش مع الناس اللي بتقعد في المساجد وخليك يا ابني في النادي مع اصحابك ما تبقاش متعقد امك تخاف عليك من ضغط اعلامي شديد ومن تصورات خاطئه عن الدين واهله لا تطع أمك في المعصية لكن بباها يعني إذا أبوك أمرك بمعصية ما تعملهاش لكن في نفس الوقت بيجوا بيجوا إزاي؟ بيجوا إزاي؟ يعني أحسن إلي هات له هدية بش في وجهي اوفق به تعامل معه بالإحسان كل وانت رايح وانت جاي بوس ايديه طلباته كلها مجابة ايا كان طلبه الا في المعصية يعني انت فقدت كل العلاقة الا في النقطة دي في نقاط كثيرة جدا تصير انت بيجي عليها ابوك وامك يعني بين الوالدين مش واقف فقط قالت لي ما تلبسيش الحجاب طب يا ست قالت لي ما تلبسيش الحجاب انزلي كنت اعرف احد الاخوه يعني تزوج امراه فكانت بتعاني مع اهلها في مساله الحجاب فكانت بتلبس الحجاب في البوابة كانت هم يمنعوها تماما انها تلبس الحجاب فكانت تحط الحجاب في الشنطة وتطلع من البوابة ايه بنقابها وتروح الجامعة وتخلص وترجع من من من الجامعة تقطع باب السلم تقوم قلع قلع ثيابها وطالعة داخلة الباب كانت تجتهد قدر استطاعتها في أن تلبس الحجاب حد بقى ما ايه ما حصل مشتاق كده وفي الاخر خالص هو خطبها واتجوزها وخلاص يعني عايز اقول ايه ان انا ان احيانا اهلك يجاهدوك على معصيه هم لا يجاهدوك بالكفر هم يجاهدوك في بعض المعاصي وهذه المعاصي هم ليسوا كارهين لله يعني ما تعرفش معالك ان هم كارهين بقى ودول بقى ابو جهل وابو لهب وحماله الحطب وانت بقى سيدنا بلال وقاعد بقى عايش في دول عم ايه اللي انت بتقوله ده هذه ليست حقيقة هو عنده تصور هو يخاف عليك خايف عليك من حاطينه في دماغه تصورات خاطئة عن الدين وهيشدوك ومش عارف مين ابن عمك كان ماشي فين واخدوه ومين بنت عمك اتعملت فين وفلانة ما اتجوزتش لما انتقبت فلازم تخلع النقاب عشان تتجوز وتلاقي شيخ طالع يقول الكلام ده وبعد كده تلاقي واحد تاني ده انا ليا بقى ابن خالتك مش عارف فين وكان ماشي واتمسك هذه التصورات الخاطئة عن الدين وأهله خلته أو جعلته دائما يضغط عليك في إيه؟ في إقامة مظاهر الدين وإقامة الدين عليك أن تصبر وتحتسب وعليك أن تبر علينا أن نسع الناس بأخلاقنا تغير أخلاقك ان ما يبقاش اللي فقد الدين اللي انت عملته انك انت كل حاجه كان بيزعق وبيتخانق وبيشتم وبيعمل مشاكل فلما تاب إلى ربه من المعاصي وعاد إلى ربه برضه فضل زي ما هو مع الفرق إن هو المرة دي بقى بإيه؟ بيزعق وبيتخانق وبيعمل بس فين؟ بس في الجامع طب هي استفادت إيه؟ ما هي ما شافتش تغير على دينك أو على أخلاقك بهذا الدين ومن أوائل من أولويات الشرع بر الوالدين ومن أولويات الأشياء التي يعاقب عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة عقوق الوالدين تلاقي واحد ما أجلده ما أعقله ما أظرفه وما دخلش لأمه بقاله خمس سنين واحد يعيش في وسط المجتمع في غاية النجاح وهو عاق لأبيه ولا يكلمه منذ سنة وبعدين تقعد معاه كلامه عاقل قوي يا أخي شوف يا أخي الجمال يا عم الشيخ من أولويات الشرع بر الوالدين لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الناس بحسن الصحبة قال أمك قال له لو أنا هصاحب حد وأحسن صحبته يبقى مين؟ قال له أمك قال له يعني إيه أكتر واحدة مستحقة مني حسن المعاملة؟ قال له أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك المرأة لما سألت والمرأة عليها أيضا بين الوالدين لكن لما سألت لما صلى من حق الناس بحسن صحة وقال زوجك أن هناك معايير واضحة في المعاملات وفي أولويات الخطاب الشرعي سيدنا يحيى لما ذكره الله سبحانه وتعالى بالنبوة ذكر من صفاته الحنان وبرا بوالديه من والديه دولت واحد عنده كما قال ابن عباس كان زكريا عليه السلام حين دعا ابن 120 سنة وكانت زوجته ابن 96 سنة واحد ابوه عنده 120 سنه وامه عندها 96 سنه دي السنه بقى بتاعت الحب يبقى 121 و97 سنه وهو طفل يقول لك اصل في فرق اجيال يا ابني اتعلم تسكت اتعلم تصمت انت مش بتتكلم مع مع والدك انك بتتكلم مع واحد صاحبك هو ابيك شوف طلباته ايه اعملها انت مش هتقنعه اللي يقول لك عليه حاضر اذن لك بالكلام وبالاقناع يبقى بادب انا متخانق مع ابويا ايه يا عم هو صاحبك انا ابويا قال لي كذا وقلت له كذا يبقى صاحبي يقول لي ربنا يهديك يقول لك يا تمي تقول لي مثلا ما تنزلش السينما فانا طبعا لازم ايه اتعامل معاها بكل قوه قلت له بعدين قال لي كان عندنا كورسات بتدرس ازاي تعق امك فطبعا هي لما تقول لي تنزل السينما يبقى انا لازم انزل السينما تقول لي الباب اتقفل الساعه 12 اقوم داخل حفله الساعه 12 في السينما بيدرسوا بعض كده هو بيقول له ازاي تروض ابوك وامك اصحاب بيلفوا على بعض طبعا دول تلاوه دول شياطين حقيقة شياطين يعني لو أن الشيطان عامل معهد لو المعهد هيعمل معهد للشيطان المعهد النموذجي للشيطان عشان يدرس فيه علوم الفساد والافساد هيبقى دول من الناس اللي بتدرس فيه اللي هو بيدرس العقوق يقول لي كنت اعرف ان امي ممكن تبيت طول الليل بتعيط وانا كده بجوضها ومعايا اصحابي يقول له انت هتضعف ولا ايه هو كلهم بيبقوا كده في الاول برا بوالديه النبي بيقول لك لي اطفال صغار وانفق عليهم انا عندي معايا اطفال وانفق عليهم وكان بيأتي بالطعام والشراب يطعم أبويه ثم يطعم أطفاله فجاء يوما عند قدمي أبيه وأمه فإذا بالأب والأم قد ناما والأطفال يتضاغون عند قدميه يعني هو واقف تحت راس أبوه وأمه تحت رجلين أبوه وأمه وأولاده واقفين تحت قدمه لأن البر سلف ودين لما إبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبت قال له إسماعيل يا أبت لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر قال يا أبت افعل ما تؤمر لما كان بارا بأبيه وحريصا على أبيه كان ابنه حريص عليه فيقول لك فكرهت أن أطعم أبنائي كان أولادي بي يعني من عنده أبنائي يعرف صرخة الجوع من الطفل الأب ممكن يسرى يقول لك ولادي بيجوعوا ويجد في ذلك مبرر وهذا ليس مبرر شاهد يعني ان الرجل من بره بامه وابيه قال فظللت حتى قام حتى استيقظ طول الليل واقف عشان ولاده ما ياكلوش قبل ابوهم مش الوقت السفره بتتقعد وتلاقي اصغر واحد في السفره هو اللي بياكل في كبير في أب وأم حتى ولو جاهدوك على الشرك والشرك يا جماعة ظلم عظيم يعني ليس معصية مثل الشرك يعني لا الحجاب ولا اللحية ولا كثير من أوامر الشرع تماثل الشرك في ترك هذه الأوامر الشرعية مش في المعصية قصدي مش في كبيرة من الكبائر حتى ده شرك أكبر الكبائر أعظم الحقوق على العباد حق الله أن يوحدوه الخالق الرازق المالك المدبر خالق الكون حق الإنسان عليه أن هو فقط يوحده بداية حتى لو في حق الله إن هم بيجاهدوك على الشرك قال ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف ما تطعهمش أنا لا أقول لك أطيعهم في معصية وليس لأحد أن يأمر أحد بمعصية لا حاكم ولا قاضي ولا أب ولا زوج يعني مفيش حاجة اسمها أصل أنا أمرت بالطاعة أمرت بالطاعة إنما الطاعة فقط في المعروف إن مفيش حاجة اسمها أنا بطيع حد في معصية الطاعة مقيدة بالمعروف الطاعة الوحيدة المطلقة هي طاعة الله سبحانه وتعالى ونبلغ عن الله النبي صلى الله عليه وسلم فيما سوى ذلك كلها طاعات مقيدة حتى في دي ربنا قال فلا تروحوا اعمل ايه وصاحبهما يعني صاحبهما لازم هما في الدنيا معروفة انك انت تبقى بره ما تبقاش العلاقة بينك وبين والدتك والدك علاقة دائما متوترة وطبعا لانك انت راجل بتاع بقى مسجد وبتصلي في الجامع وبتحضر دروس لازم تكون ايه لازم تجيب البخور تعمل ايه تلبسها شارع يبقى انا راجل بلال او صهيب وهم مين ابو جهل وايه وحماله الحطب ودده بقى تعيش صدور وان انت بقى المناضل يا عم انت بتقول ايه تعالى وبلغ بوالديه قال ولم يكن جبارا عصيا يعني نقبل الموضوع القادمة إن شاء الله مع يحيى عليه السلام وصفات نبي الله يحيى التي حواه الله سبحانه وتعالى بها وكيف كانت رسالة يحيى عليه السلام إلى بني إسرائيل وكيف كانت نهاية يحيى عليه السلام واستمرار البحث واستمرار الرسالة على يد نبي من أنبياء الله الصالحين عيسى بن مريم أقول قولي هذا أستغفر الله